بسم الله الرحمن الرحيم دعوة للإنابة موقع الربانية ليت أني ليت أني ماذا يرى الله في قلبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله بدأنا الإنابة ولا لسه الإنابة السريعة والرجوع إلى الحق إصلاحا عايز أنبه تنبيه خطير جدا خطير جدا في قضية النظر هذه المصيبة أو المعصية التي عمت بها البلوى إن تلاقي واحد صايم وقاعد يتفرج على واحده بتقدم برنامج ما بنقولش بترقص ولا بتغني بتقدم برنامج لكن النظر ده مش محرم محرم لانها بتنظر الى زينتها كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم الاشكال الاكبر في النظر خلي بالك انت بس عشان هنتكلم في نقطة دلوقتي قلبية انت لما نظرت حصل في قلبك استحسان لهذا المنظر وهذا المنظر ان واحدة بشعرها ومتزينة ربنا نهى عن كده ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن لزوجها فقط فدي لما أبدت زينتها لغير زوجها عصت ربها وانت نظرت فرضيت هذا المنظر رضاك بما يكرهه الله محبتك لما يكرهه الله اخطر واكبر من الزنا هو ده الخطر الخطر مش في مجرد النظرة الخطر في مجرد النظرة وفي الخطر مش في مجرد النظرة فقط بل في توابعها على القلب والله ينظر لقلبك وأنت تنظر لها ماذا يرى الله في قلبك شفت بقى الكلام ده فكرني بالحته اللي وقفنا عليها وقلنا عايزين نقف معاها تاني اللي هي ايه حين سئل ما احب ما يتقرب به العبد الى الله قال ان يطلع الله على قلبك فيرى انك لا تريد من الدنيا والاخره الا هو ان يطلع الله على قلبك فيرى يا ترى لما ربنا يطلع على قلبك وانت بتشوف كلب هيشوف ربنا في قلبك ايه وانت بتشوف تمثيليه او مسلسله او فيلم او حتى حوار انت ناسي دي وقلنا برضو في الحلقات الاولى علم المراقبه انك تراقب ربنا لان ربنا مراقبك ان الله كان عليكم رقيبا فانت هي دي افضل ما يتقرب به الى الله ان يطلع على قلبك فيرى انك لا تريد من الدنيا والاخره الا هو يا ترى لما ربنا يطلع على قلبك يرى ايه ماذا يرى الله في قلبك طيب ايا ترى هل يرى الله في قلبك ما يغضبه هل يرى الله في قلبك ما يكرهه طب لما ربنا يشوف في قلبك ما لا يحبه ربنا يرى في قلبك ما يكرهه انا خايف لا يمقتك ان تسقط من عينه ان يطردك مش الحسن كده قال كده اخشى ان يكون قد اطلع على بعض ذنوبي فقال اذهب لا غفرت لك انه يشوفك وانت حالتك دي وانت ناسي ربنا فينساك خطر عشان كده بنقول الرجوع الى الحق اصلاحا لازم تصلح بقى اللي انت افسدته الانابه اصلاح ما افسدته ربنا سبحانه وتعالى يقول ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما يا نهار ابيض شفت الاشكال الضخم ده ان المنافق عشان يتوب ده في شروط كتير جدا شطور شروط خطيرة جدا شروط رهيبة جدا طب طب نعملها ازاي دي إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين هو ده إصلاحا تابوا عايزين نتوب الأول وأصلحوا عشان كده من شروط الإنابة الخروج أول شرط الخروج من التبعات شفتوا بقى واحد علم ابنه التدخين او زملائه في المدرسه او اصحابه في الشغل او آه زي ما قلنا كده آه انه شاف واحده متبرجه اعجب بيها انبهرت بنفسها عجبها لبسها فضلت على كده هو افسدها عشان يتوب التوبه الاقلاع عن الذنب والندم على عدم العوده العزم على عدم الرجوع الإقلاع عن الذنب الندم على ما فات العزم على عدم العودة رد المظالم عشان تقدر تعمل كل ده الخروج من التبعات الرجوع إلى الحق إصلاحاً الاسلم من كل ده انك ما تغلطش اصلا حلها ببساطه انك ما تغلطش اصلا كان من دعاء بعض السلف او من كلامه يقول طوبى لمن اذا مات ماتت ذنوبه وطوبى لمن إذا حوسب لم يحاسب إلا على ذنوبه يا بخته اللي لما يموت ما يبقاش عنده سيئة جارية زي ما في صدقة جارية في سيئة جارية ازاي راجل جاب في بيتهم تلفزيون ولا كمبيوتر وساب ولاده بيشوفوا عليه حاجات وحشة في ميزان سيئاته يموت طول ما بيشوف الحاجات الوحشة دي رايح له نهر سيئات في قبره أذى زي ما في حسنة جارية في سيئة جارية فطوبى لمن إذا مات ماتت ذنوبه خلاص قفل قفل دكان الذنوب لكن اللي تابعه على ذنب الرسول صلي عليه صلى الله عليه وسلم قال كده من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص من آثامهم شيئا هتفضل السيئات ريحاله طول الوقت عشان كده بنقول إصلاحا صلح غلطتك غلطت صلح إلا الذين تابوا وأصلحوا إزاي أصلح اعتصموا بالله قال الله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم اللي هيعتصم بربنا ربنا هيهديه صراط مستقيم بس اعتصم بالله قالوا الاعتصام ايه صون الإرادة قبضا انك انت تصون ارادتك ان تريد غير مراد الله منك في ناس مع شديد الاسف عايش على مراده من الله عايش على هو عايز من ربنا ايه عايز من ربنا يديله ويستره ويعافيه ويمهله وعايز من ربنا يديله فلوس ويخلي الناس تديله الناس تحبه والناس تخدمه والناس ترفعه عايز من ربنا ان هو يديله الصحة ويعافيه من البلاء ويصرف عنه الاذى عايز من ربنا عايز من ربنا عايز من ربنا عايش على اللي هو عايزه من ربنا لكن ما فكرش مرة ماذا يريد الله منه مراد ربنا منك ايه انت عايش على مرادك من الله فاين قيامك بمراد الله منك صون الإرادة قبضا ده الاعتصام الاعتصام اللي هو عشان تقدر تصلح انك تعتصم بالله التانية وأخلصوا دينهم لله اللي احنا قلنا عليها في الأول أقم وجهك للدين حنيفا اللي قلنا عليها في الأول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت لو أخلصت دينك لله في الحالة دي هتقدر تصلح وإنما يستقيم الرجوع إليه إصلاحا الرجوع إلى الحق إصلاحا كما رجع إليه اعتذارا يا إخوة قلنا من أول الحلقات إن ربنا خلق الإنسان ويعلم عيبه وخلق الإنسان ضعيفا ربنا يعلم عيبه أنه ضعيف وربنا سلط عليه الشيطان وفتن الدنيا وفتح له باب التوبة أول التوبة الاعتذار عايزين نعتذر لربنا تقول له أنا آسف حقك علي أنا غلطان مش هعمل كده تاني الاعتذار عارف الاعتذار ده هيجي بعد الاعتراف وأخطر شيء وأصعبه الاعتراف إن الإنسان يعترف إنه غلطان واحد سرق وجه يعترف كتير من الناس واقع في المشكلة دي ان هو كان شغال في محل وسرق فلوس منه لازم يا ابني ترجع الفلوس لصاحب المحل طب ارجعها له ازاي اروح اقول له انا سرقتك واحد اغتاب واحد لازم يا ابني تستحله تروح تقول له انا قلت عليك ان انت كذاب ينفع اروح اقول له انا قلت عليك طب ما حطيتش نفسك في الموقف ده مع الله انك لما سرقت وجاي تعترف لربنا ما, ما ما تخيلتش الوضع ان ربنا يقول لك سرقت وانا شايفك ان ربنا يقول لك سرقت وانا قايل لك ما تسرقش حطيت نفسك في الموقف ده ان ربنا يقول لك سرقت وانا مديك حطيت نفسك في الموقف ده لما تعترف لربنا ان ربنا يقول لك سرقت وانت عارف ان انا هحاسبك على الكلام ده حطيت في ذهنك ان ربنا هيقول لك في يوم من الايام ازاي سرقت وانت عارف ان السرقه تودي النار انت عايز تروح جهنم شفت الاعتراف خطير ازاي وصعب ازاي انك هتقف قدام ربنا يقول لك عبدي انت كذبت انت كذبت تقول له ايوه يا رب انا كذبت طب انت كذبت وانت عارف ان انا سامعك انت كذبت وانت عارف ان ده خلاف الحقيقه وتعمدت انك تكذب وانا سامعك انت كذبت وانت عارف ان انا بكره الكذب والكذابين ومع ذلك عملت اللي انا بكرهه وانت عارف ان انا سامعك هتقول له ايه بالله عليك هتقول له ايه ده الاعتراف وبعدين الاعتذار عشان كده الكلمتين اللي السلف دايما يقولوهم وسوءتاه منك وإن عفوت وحياءاه منك وإن غفرت يقول له يكسوء في منك يوم ما أقابلك بأي بأي بأي وجه سألقاك الرجوع إلى الحق إصلاحا كما رجع إليه اعتذارا اعتذر بقى هتعتذر لربنا ازاي تقدر تقول له يا رب ما كانش قصدي هيقول لك كان قصدك هو يعلم قلبك هتعتذر ازاي تقول يا رب ما كنتش أعرف- اعرف يقول لك لا كنت تعرف كنت تعرف يقول يا رب انا كنت مضطر هيقول لك انا كنت معاك ما كنتش مضطر هتعتذر لربنا ازاي هتعتذر له بايه قال الله يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون قال الله يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنه ولهم سوء الدار هتعتذر ازاي هتعتذر بايه هتقول له ايه هتعتذر له ازاي طيب تعتذر لربنا ازاي نقيم عقد فصل في التوبة اسمه التملص من الذنب بس أنا مش مش مستوعب إلى الآن يتعمل إزاي ده إن الإنسان يتملص من ذنبه الواحد ما يقدرش ساعتها إلا أنه يعترف وده جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يوم القيامة يدني عبده المؤمن من كنفه فيقرره بذنوبه ربنا يقرره عبدي فعلت كذا وكذا وكذا يقول نعم يا رب وده الفرق بين المجرم الجريء وبين الطيب المؤمن المحترم أي نعم يا رب نعم يا رب نعم يا رب يقول الله أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم خذوه إلى الجنة اللهم أدم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم متعنا بما له هي- هديتنا وأدم علينا ما به سترتنا اللهم أسبل علينا سترك الجميل واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا أنا هسيبكم تفكروا هتعترف له ازاي لربنا وهتعتذر له ازاي لربنا هتعتذر له هتقول له ايه ما نقدرش دلوقتي غير ان احنا نقول نقول جميعا تبت الى الله احبكم في الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله دعوة للإنابة ليت أني